السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فما زلنا مع ما بقي من أسئلة واستفسارات حول فتاوى المواريث والتي تلقيناها في اللقاءات السابقة ونوالي استقبال اتصالات الإخوة الكرام المشاهدين وذلك تباعا فيما يلي بمشيئة الله عز وجل من الحلقات السابقة ورد سؤال مات رجل عن زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة وابن أخ رجل مات وترك زوجته وترك بنت ابنه وترك أختا شقيقة وابن أخ تركها هنا نبدأ بالزوجة فنعطيها فرضها وفرض الزوجة كما بينا سلفا إما أن يكون الثمن وإما أن يكون الربع الزوجة إن كان لزوجها أبناء سواء منها أو من امرأة أخرى غيرها فيكون لها ثمن تركة زوجها أما إن لم يكن لزوجها ولد منها ولا من غيرها فتستحق الربع في تركة زوجها فها هنا لوجود بنت الابن فإن هذه الزوجة تستحق الثمن يبقى نبدأ بالزوجة نعطيها الثمن بنت الابن ها هنا تقوم مقام البنت تماما بنت الابن عند عدم وجود البنت الصلبية تقوم مقامها تماما فها هنا نعطي لابنة الابن النصف فرضا يبقى ها هنا ليس هناك مجال للوصية الواجبة معذرة اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ اتفضل يا أخي الكريم الله يحفظك ويبارك فيك جزاك الله عنا خيرا انا بسال حضرتك في علم المواريث يعني هو في عقار آه، كان كتبه الوالد آه، لكن آه، كتبه بالصفه بالصفه اللي هي حضرتك بيسماها السوريه عقد سوري مم.
آه، كتب ال- ال- العقار دون آه، ما ما اداش للام الحق فيه وكتب ال- ال- الذكور مثل كتبوا الإناث.
بيع يعني بيع وشراء اه كتبوا بعقد بيع وشراء بيع وشراء لمين وعقد بيع حضرتك كان بحق الرقبة وحق الانتفاع طيلة حياته لمين بس لمين الأول كتب لمين كتب لمين يعني هو حضرتك احنا ثلاثة ذكور واثنين اناث والام مم.
فكتب للاناث زي الذكور يعني مم.
كتب العقار كل واحد منهم الربع مم.
اما الذكر اللي هو ال- الاكبر او الاخ الاكبر يعني والام ما كتب لهمش حاجة تمام فارجو من حضرتك يعني دلوقتي العقار ملك الاربعة افراد دول مم.
فدلوقتي عشان آه، حضرتك نقيم حدود الله والأم تأخذ حقها وهذا الذكر يأخذ حقه كيف نقسمه وهو به خ- هو خمسة أدوار كل دور فيه شقة مستقلة يعني آه، في منهم آه، شقتين آه، ثلاث شقق بالإيجار طب والشخص حضرتك التاني- بعد إذنك بس بغض النظر عن وصف المكان طيب انت حضرتك في ايدك سلطة القسمة سلطة القسمة في إن أنا أملك الربع وهذا الأخ يملك الربع والإن- والاتنين الإناث يملكوا كل واحد منهم الربع لا يعني حضرتك النهاردة في ايدك ان انت تجبر الاخوة على الرجوع عن هذا التصرف وان هم يقسموه بقى والوالد توفي مش كده الوالد توفى عليه توفاه رحمة الله الله.
عز وجل.
يعني حضرتك في ايديكم ان انتوا تعيدوا القسمة مرة اخرى نعم انا كلمت يعني انا م- معرفت على اساس برا بالوالد واقامه لحدود الله عز وجل اولا يعني فكلمت الاخوه فالاخوه مش معارضين مم.
لكن كيف التقسيم؟
طيب يعني اذا انتوا مش مختلفين خالص في الكلام ده كله لا بفضل الله طيب حضرتك الوالد النهاردة نعم.
ال- التصرف اللي عامله دوت زي ما حضرتك بتقول في احتيال على الشرع نعم بمعنى ان هو بيملك تمليك صوري وبيستبقي لنفسه حق الانتفاع بالعقار يعني بمعنى هو اللي يأجر وهو اللي يتصرف مش كده و- حضرتك معايا انا مع حضرتك آه فضل وممنوع حد يبيع او يشتري طول حياته اه والانتفاع طيلة حياته أيوة والملكية انتقال الملكية معلق على شرط واقف اللي هو وفاة الأب نعم تمام نعم يبقى إذا التصرف ده كله ظاهره إن هو احتيال على شرع الله عز وجل وعلى نعم.
أحكام المواريث نعم فيكون مثل هذا التصرف باطل شرعا وقانونا نعم فحضرتك النهاردة والدك عليه رحمة الله لما مات ترك شيء غير هذا العقار اه ده ترك اشياء اخرى شيء أخرى اه و- ونفس الشكل نعم نفس الشكل حق الرقبة ط- آه، ل- ل- للأولاد و- و- والحق الانتفاع طيلة حياته يعني يعني نفس هي ال- كلها عقود سورية يعني إذا هو تصرف هذا التصرف في كل تركته نعم طيب يبقى ما جزاك عدا ال- ما عدا حضرتك الأموال ما عدا الأموال اه الأموال قسمت بالشرع طيب على أساس إن كان محتفظ بيها لا ب- بالرغم من يعني اه يعني بالرغم ان هو أصل كان كاتب برضه حق بعض الرقبة الإخوة في ده خطوط هيكون ال- في العقار إنما الفلوس هيديها لك ويقول لك ما تتصرفش فيها إزاي اه لا يعني اه اه فحضرتك إن شاء الله بأمر الله حضرتك عندك ثلاث ذكور وعندك بنتان مش كده آه.
والأم والأم.
ربنا يمتعها بالصحة والعافية الأم بتاخد الله يحفظك التمن ويبارك فيك الأم بتاخد التمن الأم تاخد الثمن تمام بعد كده حضرتك الثلاث ذكور والبنتين بتجعل عندك المسألة بتخليها من 8 سهام كل ولد ياخد سهمين وكل بنت تاخد سهم واحد نعم يعني حضرتك الباقي بعد التمن بتاع الأم ما هي المشكلة حضرتك في ايه بقى المشكلة حضرتك دلوقتي ان ان ان احنا مش عارفين نقسمها يعني نقسمها ازاي هي مش لازم ما انا عايز الأم اقول لحضرتك للأم.
حاجة مش لازم كل واحد هياخد شقة بعضها اه لان انت تعرف الانصبة بس ده ليه قد كذا في البيت وده ليه قد كذا في البيت حضرتك انا الشقة ما تلزمنيش انا ليا اربع اخماس شقة مثلا نعم واختي ليها خمسين نعم فحضرتك لا تشتري هي مني لا انا اشتري منها نعم معايا حضرتك نعم يعني ممكن ان احنا نقوم التركه نعم ويحصل مقاصه انت حضرتك في العماره دي ليك شقتين وفي العماره دي ليك شقه خد نعم.
انت الشقه دي وانا اخد الاثنين اللي هنا معايا حضرتك يعني ما ما ينفعش حضرتك ان كل واحد يختص بشقة ولا ده يبقى تقسيمها خطأ برضه لا ما انا ال- والله باب الفضل اوسع لو انتوا تراضيتم على ذلك مفيش مشكله بس انا آه.
بتكلم في الحق نعم يعني انت حضرتك لو انت متراضي معايا وانا متراضي معاك ما هو مفيش مشكله هتصفور نعم لكن حضرتك احنا النهارده بنتكلم في مقام ان احنا عايزين الحق نعم فحضرتك البنت ملهاش شقة ليها جزء أربع أخماس شقة مثلا يعني نعم يبقى لا تدفع تمن الخمس لا تاخد تمن الأربع أخماس آه، الشقة مثلا آه.
بمئة ألف يبقى لا تدفع عشرين ألف لا تاخد تمانين ألف يا تاخد ال 80000 آه لا إما ممكن ليها في عقار تاني ليها جزء تاخده واخد بال حضرتك نعم ليها أربعين ألف في عقار تاني يبقى تكمل العشرين هنا يبقى ليها عشرين عندنا طيب انا هسأل فضيلتك م- معلش انا السؤال بيطول بس يعني ارجو من حضرتك يعني أن- يعني تحت انا عارف أمرك، ان اتفضل، صدر اتفضل.
حضرتك واسع يعني يعني دلوقتي آه، آه، الذكر اللي هو حرم من آه، من العقار دون نعم ليه ليه في الاصيان الاخرى آه، كتبت باسمه فمرضاش يدي الحق فيه لا ل- لباقي الذكور ولا للام ولا لباقي الاناث لا شوف حضرتك معذرة أنت أنت دلوقتي بتبين لي جزئية السؤال بيختلف معها تماما لا مش قصدي حضرتك يعني هو يعني دلوقتي- حضرتك لما كتب حرم الاخ من العقارات بس اداله في ارض زراعيه مثلا اه بس اداله يعني مثلا ايه يعني انا هفسرها لحضرتك برضه يعني هو دلوقتي مثلا اطيان زراعيه وعقار فكتب لل... لل... للذكور في ال... في الاطيان الزراعيه فقط ولم يكتب للاناث مم.
وكتب للعقار لاثنين من الاناث واثنين من الذكور ولم يعطي الذكر والام مم.
يعني هي المساله معقده شويه يعني لكن كتب, هي كتب للام حاجه معينه لا ما كتبش للام حاجه معينه طيب يعني اذا ربما بالنسبه للابناء هو القسمه على قدر ما ذهنه هداه نعم يعني على قدر ذه- ذهنه وعلى قدر عقله وتفكيره ان هو اراد ان يقسم بين ابنائه على نحو معين نعم وهو اخطا في ذلك عليه رحمه الله لان هو نعم.
ما ينشغلش بقسمه تركته في حياته نعم يا شيخ نعم.
الحاجة التانية النهاردة انه ما الله يعطيش يرحمه.
للأم اللي هي زوجته برضه ده خطأ آخر نعم الحاجة التالتة ان اخو حضرتك ياخد الارض الزراعية يقول لك دي خلاص الارض غليت والفدان بقى ب 200 300 الف جنيه خلاص انا مش عايز حاجة منكم ما مم.
ينفعش الكلام ده كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل.
في الحديث الذي ترويه امنا عائشة والذي خرجه البخاري عليه رحمة الله كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد او نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يبقى النهاردة قسمة الحياة التركة في حياة الإنسان لا تجوز نعم كتابة التركة بقصد تهريبها لبعض الورثة لا يجوز حرمان أحد الورثة من حقه لا يجوز نعم.
هي الزوجة ها هنا نعم فكل التصرفات ديت باطلة وترد ولا ترتب أثرها يعني نعم.
العلماء لما فسروا هذا الحديث معناها إيه فهو رد لا يرتب أثرا يعني العقود كلها تكون هدرا لا يترتب عليها أثر شرعي نعم
فحضرتك ربنا يعزك ويجازيك كل خير على حرصك الله يحفظك.
تعاد القسمة حقيقة طيب انا بسال سؤال لان انا عايز ابرئ ذمتي امام الله عز وجل يعني اخواتي الاناث موافقين والام لابد ان تعطي حقها نعم لكن نفترض ان هذا الذكر متعند اللي هو الكبير يبقى متعند حضرتك هقول لحضرتك نعم يبقى هو يعتبر ان هو استأثر بجزء من التركة هو ده نصيبه مش كده لا هو مش راضي بذلك ده هو استأثر واخذ ومش راضي بذلك برضه لا ما انا هقول ومش عايز لحضرتك يعطي الحقوق يا اخي الحبيب اما ان التركة كلها تقسم مرة اخرى واما ان هو هيجري التصرف الظاهري والارض اتكتبت لي يبقى مالكش دعوه بالعقارات برضو اتكتبت لنا امم وتقسم بين اخوتك وبين والدتك اه يعني افعل ما علي يا شيخ أيوة، حتى لو أكيد.
هو رفض ايوه يا اخي الحبيب هو رفض خلاص هو حر يبقى هو اللي حر خد- بقى يتحمل يعني كانما تخارج من التركه بما اخذه نعم معايا حضرتك نعم لا اما يرد المال وتعاد القسمه مره اخرى في كل كبيره وصغيره تركها الوالد نعم مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا نعم وإما إن كان هيبقى الأمر عنت ويحتفظ عنده بالأرض ولا يردها إلى التركة يبقى إذا هو ده اللي خده من التركة والتصرفات التانية دي تتم بينكم أنتم فقط احنا بينا فقط يعني أيوة، هو ما نعم.
يدخلش فيها أيوة نعم نعم نعم ماشي.
وكده يبقى انا يبقى انا قمت حدود الله عز وجل أنا بقول لحضرتك النهاردة ما هو بيتمسك بالتصرف الظاهر مش بيقول الأرض دي بتاعتي محدش هياخد فيها حاجة
نعم مش بيقول كده ايوه بيقول كده طيب والأرض دي زيها زي العقار لا ده اكبر من العقار كمان أي أنا فاهم يبقى أنا ليه هعيد قسمة العقار وأنت ما تعيدش قسمة الأرض مرة أخرى نعم نعم وليه نعم.
الأم ما تاخدش نصيبها في العقار في ال- نعم.
وفي الأرض الزراعية نعم بارك الله فيك وجزاك ربنا الله خير يحفظك يا الجزاء.
أخي الكريم ويزيدك حرصا على الحلال بالنسبة للسؤال الذي اتصال آخر الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا فضيله الشيخ اتفضل يا أخي الكريم كل سنه وانتم طيبين وعاد الله عليكم رمضان بالخير جزاكم ان شاء الله خير الله اتفضل يا أخي الله الكريم يخليك فل. دلوقتي آه، حضرتك انا كبير اخواتي وابويا راجل مسن كبير يعني كان طبعا هو بيطلع الزكاه فاصبح دلوقتي قاعد في البيت ما بيشتغلش وانا نعم.
كبير اخواتي بصرف على ثمانيه نعم فانا اللي متولي دلوقتي الزكاه وكل حاجه تخص البيت يعني مم.
فهل طبعا يعني امام ربنا والدي بريء كده ولا في حاجه نقدر نقوم بيها حضرتك هو لسه ما زال موجود والدتي موجوده
معلش وانا أنا, أنا, كبيرهم أنا, مش فاهم وانا نعم يا فندم أنا مش فاهم السؤال إيه حضرتك السؤال دلوقتي بقول لحضرتك والدي انا كان بيطلع الزكاه في رمضان آه زكاة الفطر يعني ايوه تمام كده نعم فدلوقتي حضرتك احنا ثمانيه نعم.
وانا كبير اخواتي انا اللي بصرف عليهم وابويا راجل مسن فقاعد في البيت دلوقتي ما بيشتغلش مم.
وانا اللي دلوقتي المتولي الزكاه انا اللي بطلع زكاه اخواتي وزكاه والدي وكل وزكاه البيت عامه كله يعني مم.
وزكاه المال وكل حاجه نعم فهل ده يجوز يعني دينا وشرعا قدام رب العالمين سبحانه وتعالى
أنت قصد حضرتك إخراج النف- زكاة الفطر عنك وعن أبيك وعن إخوتك ايوه تمام كده حضرتك آه نعم هي اما بالنسبة اللي لل- مكلف بيها حاليا دلوقتي بعد والدي ما قاعد في البيت ما بيشتغلش نعم نعم ربنا يمتعه بالصحة والعافية احنا وحضرتك ان شاء رب العالمين هي بالنسبة يا أخي الحبيب أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة ايوه بالنسبة لمسألة هل يؤدي أحد عن أحد زكاة الفطر مم.
فطبعا ما قالوا يؤدي عنه وعمن تلزمه نفقته اللي هم أبناؤه اللي بتجب عليه النفقة وخدموهم كان عنده عبيد أو ما شابه ذلك تمام.
بالنسبة للأبوين برضه أنت النهاردة وجبت النفقة عليك فينبغي أن تخرج عنه وبمشيئة الله عز وجل بالنسبة لإخواتك اللي بتنفق عليهم خلاص أنت بتخرج ال- ال- النفقة عنهم ال- زكاة الفطر عنهم لأن أنت النفقة لزمتك وبمشيئة الله عز وجل موضوعات الصيام دي كلها ستفصل في شهر رمضان ايوه يا في فندم.
حلقات تعرض مخصصة لهذا الغرض بأمر الله طيب الحمد لله والشكر لله وجزاكم الله كل خير ربنا ونفع يرفع بكم قدرك يا أخي المسلمين الكريم يا رب ويعزك وتقبل منا ومنك يا رب شاكر افضلك يا فندم تحت أمرك يا أخي ماشي الحبيب اتفضل يا فندم شكرين جدا مع السلامه
بالنسبة للسؤال الذي كنا نعرض له كنا نتحدث عن الرجل الذي مات وترك زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة وابن أخ فذكرنا أن الزوجة لها الثمن وأن بنت الابن بتقوم مقام البنت وتأخذ النصف عندنا الأخت الشقيقة وابن الأخ الأخت الشقيقة ها هنا صارت عصبة مع بنت الابن الأخت الشقيقة صارت عصبة مع بنت الابن فتأخذ باقي التركة تعصيبة يبقى الزوجة تمن البنت النصف يعني أربعة أثمان الأخت الشقيقة تأخذ الباقي ثلاث أثمان هنلاحظ هنا أن الأخت الشقيقة لما أصبحت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ ابن الأخ رغم أنه عصبة ورغم أنه ذكر إلا أنه لا يرثها هنا ليه؟ لأن الأخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنت قامت مقام الأخ الشقيق ومن ثم حجبت ابن الأخ وننتبه إلى ذلك فلو كان في هذه المسألة أخ لأب لحجبته الأخت الشقيقة حينما أصبحت عصبة مع بنت الابن وهذه من الحالات النادرة التي تكون فيها المرأة عصبة مع المرأة بل وتحجب الرجل في مثل هذه المسألة ولذلك نعجب ممن يتهمون الإسلام بظلم المرأة وبأنه يحط من شأنها فها هنا نجد النساء قد ورثنا ونجد الذكر هو الذي حجب عن التركة وهذا شرع الله عز وجل مداره على الاتباع وليس على الابتداع بل قد مينا في بعض المسائل أن نصيب المرأة قد يزيد عما لو كان الذكر كما بينا في ميراث الحمل قبل ذلك والله أعلى وأعلم سؤال آخر يقول توفي رجل عن ابن ابن وبنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا كما بينا في السؤال السابق فابن الابن وبنت الابن يقوم مقام الأبناء الصلبيين معذرة اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم ايوه يا سيدنا الشيخ
اتفضلي ألو؟
حد... اتفضلي سامع حضرتك اتفضلي ايوه لو سمحت ممكن اسال سؤال اتفضلي انا ابو زوجي توفى وسايب آه، فلوس سايله وسايب محلين بس المحلين اللي هو سايبهم هو ليه في كل محل الربع
مم.
وهو متزوج اتنين ليه من الزوجة الأولى ولد وثلاث بنات وليه من الزوجة التانية ولدين وبنت مم.
فالولاد حابين يشتروا نصيب أبوهم في الربع ويدوا تمن الربع دوت للبنات ده يجوز ولا ده حرام؟
معلش تاني السؤال تاني معلش
ماشي أنا حضرتك آه، خلاص أنا عرفت.
أبو زوجي توفى عرفت عرفت ان هو مات وساب محلين وليه الربع في كل محل ومتجوز اتنين ومن الاولانيه عنده آه، ولد مش كده وثلاث بنات ومن الثانيه ولدين وبنت أيوه مظبوط أيوه السؤال بقى ايه بعد كده أيوه أه دلوقتي الولاد عايزين يشتروا نصيب أبوهم في الربع ويدوا النصيب للبنات بحيث ان البنات ما يبقى لهمش في الربع المحل يشتروا نصيبهم ده يجوز ولا ده حرام يعني هم مش عايزين يخلوا ال- البنات شركه معاهم في الربع بتاع المحل عايزين ايوه يعني يطلعوهم هم ويشتروا الفلوس نصيبهم.
هتتقسم عليهم على حسب شرع ربنا الفلوس السايله بس نعم.
المحلات عايزين يشتروا نصيبهم في الربع نصيبهم في في الربع بتاع والدهم طيب ال- الولاد.
البنات موافقين على البيع
البنات فيهم اللي موافق وفي اللي مش موافق طيب بالنسبه للموافقه الموافقه يشتروا منها معايا حضرتك ايوه اللي مش موافقة ما أه.
تجبرش على انها أيوة.
تخرج من التركة تخرج من الشركة في المحل
طب ويبقى موقفها ايه بقى اه حضرتك يعني تبقى موقفها ايه موقفها النهاردة في اللي بيدير المحل ليه نسبة متفق عليها سواء كانت راتب شهري سواء كانت نسبة من الأرباح والباقي بيوزع بقدر أيوة.
رؤوس الأموال واضح حضرتك اه يعني هي لو ما وافقتش ليها في النسبه من الربح ايوه الربح اللي بيخرج الربح مثلا بيجي 1000 جنيه في الشهر اللي بيدير المحل وبيدير التجاره بيقول انا ليا أيوة.
400 تمام
ايوه ايوه الباقي 600 جنيه بيتقسم على كام أيوة على مع حضرتك.
أربعة. الربع بتاعكم 150 جنيه يقسم على الورثه بحسب الانصبه الشرعيه بتاعتهم واضح حضرتك ايوه انما ما تجبرش انها تخرج من ايوه الشركة.
ايوه سيدنا الشيخ نعم ماشي جزاكم الله خير
ماشي متشكره قوي شكر الله مع الف سلامه شكرا
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ اتفضل يا اخي الكريم اخبار حضرتك ايه اتفضل الله يكرمك سؤالك آه، السؤال ان شاء الله انا والدي توفاه الله مم.
وكان فيه ساب لنا بيت اربع ادوار مم.
الدور الرابع مش مصبوب مبني بس مم.
آه، جت والدتي صبته احنا ولدين واربع بنات مم.
آه، فبعدين آه، اختي اختين الاتنين طلعوا في الدور الرابع ادينا لهم الشقه اللي في الدور الرابع مم.
واختين التانيين ادينا لهم الشقه اللي في الدور الارضي تمام وبعدين آه، انا س- آه، بنيت الدور الخامس بكامل تكلفته وسكنته تمام وبعدين آه، ما كتبتش حق الارض في الدور الخامس يعني انا لي الدور الخامس بس ودفعت 5000 جنيه آه، حق تعليه اللي انا بنيت على الدور الرابع جميل فالمهم النفوس دخل فيها شيء وبتاع فقلنا خلاص نقسم من جنيه فاحنا من ضمن التقسيم اللي احنا قسمنا التمر بتاع والدتي علينا احنا كلنا برضاها وهي على كود الحياة وهي موجودة دلوقتي ان شاء الله تمام فاحنا عايزين نعرف دلوقتي هل انا ليا دلوقتي عايزين نخلص في الدور الارضي اللي هو الارض فانا بقول لهم ندفع فلوس آه، ثمن التعلية ب- يبقى لي في الدور الارضي يبقى لي في الارض
انت حضرتك على فكرة خليك معايا بعد اذنك ماشي معاك يا فندم حضرتك دلوقتي انتم ولدين واربع بنات ايوه يعني ليكوا تمن سهام ايوه فحضرتك والدتك ليها التمن الاول ايوه ليها التمن ايوه وبعد التمن تقسم على تمن سهام احنا لما جينا قسمنا قسمنا حق امنا علينا ما ينفعش.
كلنا ده تصرف خاطئ اه معايا حضرتك مع حضرتك الام لازم تاخد التمن بتاعها اولا كلام سليم الباقي السبع تتمان بيتقسم على تمن افراد كل واحد فيكم ياخد سهمين وكل بنت بتاخد قد ايه سهل بتاخد سهم واحد كلام معايا سليم.
حضرتك كلام فالنهارده البنت لما كل بنت تاخد نص شقة يعني البنتين في شقتين ده كده اكتر من نصيبهم اه فالكلام ده كله يعاد القسمة مرة اخرى تمام اي بالنسبة للدور اللي حضرتك بنيته ان كان الامر كما تقول اي كان زي ما انت حضرتك بتقوله بالظبط كده مفيش في مثلا وهم او لبس او اي كده ان شاء الله فحضرتك انت دفعت حق التعلية 5000 جنيه اي وتملكت المباني ولم تتملك في الارض مش أي.
كده كلام سليم وهم رضوا بهذا التصرف ارادوا بهذا التصرف يبقى التصرف نافذ معايا بس حضرتك احنا دلوقتي هنديهم هنخلص بقى ونديهم ثمن الارض
والله انا بقول لحضرتك ثمن الارض للكل مش لواحد اه ولا ما هي اتنين.
بتتوزع للكل اه ما انا بقول ومين اللي هياخدها مش كل واحد ليه اخواته شقه كلنا
وانت هتبيع الارض لوحدها ازاي من غير البيت ما احنا هنتمن مثلا الشقه هيتقاس البيت هيتقاس على على خمس ادوار مع حضرتك
انا بسالك سؤال بس بعد اذنك اتفضل في ارض بيت بتتباع من غير الشقه اللي مبنيه عليه لا يعني انت بتبيع الشقه وما يخصها من, من حصه نصيب في ارض الأرض.
العقار اه الا شقه زي بتاعتك انت مالكش في الارض لانك بتبني فوق مش كده بالظبط ودفعت حق تعليه اه طب هتدي لهم حق الارض ازاي على هتبيع اساس ان الارض انا اشتريت السطح يعني مثلا يعني اكني اشتريت السطح كله ده بالنسبه للشقه اللي في الخامس اللي في بس الخامس اه انا بحسب للبيت كله لا لا لا لا الشقه اللي في الخامس هشتري السطح كله ويتكتب اللي انا الدور الخامس بقى له في الارض يعني خلاص ده حاجه تصرف تاني انتوا احرار فيه اي يعني انت مثلا خمس ادوار الارض 100 متر يبقى كل دور 20 متر بالظبط تمام خلاص ده انتوا احرار في هذه المساله كلام سليم انما طب حضرتك والدتك لازم تاخد التمن بتاعها الاول طبعا امم طبعا وبعدين البنت النهارده شوف نصيبها اه نصيبها مثلا ثلاث ارباع شقه اه خمس اسداد شقه ما تاخدش شقه بحالها اي الشقه تقوم ويدفعوا فارق الثمن اه شقة ب 80000 هم أيوة.
ليهم فيها 60 يدفعوا 20 اه تقوم الشقه الاول أيوة نعم طيب هو والدتي دلوقتي هي راضيه بالوضع يا أخي الحبيب لا يجوز هقول لحضرتك على حاجة اتفضل اللي بيتعاملوا بالربا مش بيتعاملوا بالتراضي طبعا طيب ال- هل ده يحل ما حرم لا الله طبعا الفاحشة والعياذ بالله مش بتتم بالتراضي اي هل ده يحل ما أحل الله لا طبعا يبقى إذا تراضي الناس ما يحلش ما أحل ما حرم الله عز وجل كلام سليم ها جزاكم الله ما شاء خيرا الله يكرمك يا أخي الحبيب جزاكم الله خير جزاكم الله خير
نرجع إلى هذا السؤال الذي كنا نعرض له الرجل توفي وترك ابن ابن وبنت ابن وأولاد أخ شقيق أبناء الابن ها هنا يقوم مقام الأبناء الصلبيين تماما يبقى لما يكون عندي في المسألة ابن ابن ولا يوجد ابن أو بنت يبقى ها هنا ما اقولش ابن الابن له وصيه واجبه لان ابوه مات في حياه جده مفيش مجال لاعمال الوصيه الواجبه لانه يرث اما بالفرض واما بالتعصيب فابن الابن ها هنا عاصب لو كان لوحده بمفرده في التركه لاخذه ولكن معه بنت ابن سواء اكانت اخته ام بنت عمه يعصبها وترث على النصف منه لو كانت أخته يعني رجل خلف ولد وبنت ومات ومات في حياة أبيه أو رجل عنده ولدان ومات هذا أنجب ولد وهذا أنجب بنتا فالابن الابن يعصب بنت الابن سواء كانت أخته أم كانت بنت عمه وترث على النصف منه فهو يرث ثلثي التركة وهي ترث الثلث يبقى التركة بنقسمها إلى ثلاثة سهام لابن الابن سهمان ولبنت الابن سهم واحد أما أولاد الأخ الشقيق أبناء الأخ الشقيق ذكورا وإناثا بالنسبة للإناث لا يرثوا لأنهم من ذوي الأرحام وكما تعلمون فميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض فضلا عن العصبات ومن ثم فالإناث لا يرثن وبالنسبة للذكور فهم من العصبات ولكن مرتبتهم في الميراث متأخرة عن مرتبة البنوة تعلمون أن مراتب الميراث بالعصبات أربع مراتب أول مرتبة أو أول جهة هي جهة البنوة الابن وابن الابن الجهة الثانية مرتبة الأبوة الأب والجد الجهة الثالثة مرتبة الأخوة الأخ وابن الأخ الجهة الرابعة العمومة العم وابن العم وعلى ذلك فأبناء الأخ الشقيق الذكور من العصبات من الدرجة الثالثة أو من الجهة الثالثة اللي هي جهة الأخوة فهم يتأخرون عن جهة البنوة والأبوة والأخوة وعلى ذلك فإن ابن الابن يحجب أبناء الأخ الشقيق الذكور عن الميراث وبالنسبة للإناث فلا ميراث لهن كما ذكرنا والله أعلى وأعلم السؤال التالي ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق وأخ لأم المرأة ماتت عليها رحمة الله وتركت زوجها وأمها وتركت أخا شقيقا وأخا لأم زوجها هنا له نصف التركة فرضا وذلك لعدم وجود فرع وارث للمتوفى الزوج له في الميراث حالتان الربع والنصف الربع بيرث الربع امتى إذا كان للمرأة زوجته التي ماتت أبناء أو بناتا منه أو من غيره فيرث الربع أما إذا لم تلد أو ل- وم- و- ولدت ومات أبناؤها لم تترك فرعا وارثا فلزوجها النصف ففي هذه الحالة في هذا السؤال الذي طرحناه ماتت عن زوج وأم وأخ شقيق وأخ لأب لأم فالزوج له النصف فرضا بالنسبة للأم الأم تعلمون أن نصيبها إما أن يكون السدس وإما أن يكون الثلث السدس أو الثلث طب متى ترث الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث طب هذه المرأة لم تترك فرعا وارثا لكن في شرط آخر لتستحق الأم الثلث ما هو ألا يترك الميت إخوة له اثنين فصاعدا لكن هذه المرأة التي ماتت تركت أخا شقيقا وتركت أخا لأم ومن ثم فإن الأم تحجب حجب نقصان نصيبها يصبح السدس بدلا من الثلث أما الأخ لأم فإنه يرث السدس فرضا وانتبه فهو يرث على الرغم من وجود الأم في المسألة وعندنا قاعدة أن الأصل أن من يدلي إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة الجد لا يرث مع وجود الأب ليه؟ لأن الجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب فحجب بوجوده ابن الابن لا يرث مع وجود الابن أما بالنسبة للأخ لأم فهو يدلي إلى الميت بواسطة أمه وعلى الرغم من ذلك فهو يرث على الرغم من وجود أمه في المسألة يبقى الأخ لأم له السدس فرضا يبقى على ذلك الزوج له النصف يبقى المسألة من ستة يبقى ليه ثلاث سهام الأم لها السدس يبقى ليها سهم يبقى كده أربع سهام الأخ لأم له السدس يبقى كده خمس سهام والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا اللي هو إيه اللي هو سدس التركة أيضا يبقى الأخ الشقيق هيأخذ الباقي والمسألة من ستة سهام الزوج أخذ ثلاثة والأم أخذت سهما واحدا والأخ لأم سهما واحدا وبقي سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق طب لو لم يكن في هذه المسألة أخ لأم كان الأخ الشقيق نصيبها يزيد ياخد الباقي بقى اللي هو التلت لا هياخد برضه السدس قال طب ازاي يعني مع وجود الأخ الأم خد السدس مع عدم وجودها يأخذ السدس كيف لأن عدم وجود الأخ الأم يبقى التركة تقسم على ثلاثة على الزوج وعلى الأم والأخ الشقيق يبقوا دول ثلاثة كان معاهم الأخ المين لأم طب احنا شلناه بقوا ثلاثة بس بقى الزوج والأم والأخ الشقيق الزوج له النصف والأخ والأم هتاخد التلت في هذه الحالة وليس السدس لعدم وجود عدد من الإخوة فلا يبقى إلا السدس أيضا لهذا الأخ الشقيق معذرة سؤال ونتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك آه، أنا عاوزة أسأل حضرتك عن حاجة آه، أنا والدي توفي وسابنا إحنا أربع بنات وزوجته وأمه في الوقت ده كانت عايشة مم.
وكان في آه، له عدد من الإخوة الذكور والإناث نعم آه، أنا سؤالي بقى في جزئية معينة حضرتك إحنا لما والدي توفي اتضح إن في بعض آه، من تركته كان كاتبه بأسامينا في حياته من عد من فترة يعني وإحنا ما نعرفش أو نعرف بعض الحاجات وحاجات لا إنما ما كناش بنتصرف فيها بحرية وهو عايش يعني ما كانش قايل لنا نعم ففي أراضي يعني موجودة بأسامينا ومحل وكده وفي بعض الحاجات عادي كان سايبها باسمه في نعم.
الحاجات اللي بأسامينا دي احنا اتعاملنا معاها معاملة الهبة ان هي كانت مكتوبة بأسامينا في حياته فكأنه وهبنا الحاجات دي فبعناها وتصرفنا هي بأسامينا طبعا فبعناها وتصرفنا فيها عادي احنا الأربع بنات مم.
بقيه التركه اتعاملنا معاها معامله التركه فاحنا فقر يعني آه، كلمنا جدتنا ان هي تاخد السدس فهي بكت وعيطت ايام ايام ما كانت عايشه مم.
ورفضت بتاتا انها تاخد حاجه من وراه خالص يعني وقالت انا متنازله عن نصيبي من الميراث ليكوا انتوا مش عايزه حاجه نعم وبعض الاعمام الذكور دول اتنازلوا عن ال- عن النصيب برضه بتاعهم من تلقاء نفسهم والبعض خد نصيبه فلوس سايله و... و... وده اول جزء من سؤالي انا عاوزه أ- اسال عن شرعيه التصرف ده لان انا سمعت حضرتك رديت على اخ دلوقتي قلت له ما ينفعش آه، ان ان امه يعني تنازلت عن نصيبها في البيت لهم فهل تصرف جدتي ده برضه تصرف مش صح ان هي سابت لنا السدس بتاعها في الوقت ده مع ان انا اخواتي وضحوا لها ان نصيبها كبير جدا وقالوا لها ان نصيبك يعني م- من ناحيه الفلوس نصيب كبير زي نصيب البنت فينا مم.
وهي دلوقتي ماتت فلو تصرفها ده مش شرعي احنا نتصرف ازاي ده اول جزء من سؤالي بعد اذن حضرتك يعني نعم الجزء الجزء الثاني آه، انه آه، دلوقتي والدتي بت... في حاجه معينه بتعملها انه ال... في بعض الحاجات اللي قلت لحضرتك انها هبات كان والدي كاتبها في حياته باسامينا بتبقى عايزه تاخد فيها التمن كانها ميراث مم.
فاحنا خرجا منها بنوافق وبنديها اللي هي عايزاه مم.
آه، دي حاجه الحاجه الثانيه في حاجات بتبقى عايزه تاخد فيها الخمس كانها بنت زينا مم.
وبرده بنوافق حرجا بنخاف نزعلها او من غضب الله او كده وبنديها برده اللي هي عايزاه لكن مم.
احنا يعني احنا يعني يعني مش عارفين برضو مدى شرعيه ده ايه لان احنا برضو بيبقى فيه في نفسنا شيء بس احنا بنسكت يعني ارضاء ليها نعم فاحنا خايفين عليها لكن مش قادرين نصارحها مش قادرين نقول لها حاجه طيب.
فارجو ان حضرتك يعني آه، حضرتك الحاجات بالله اللي- عليك يعني توضح لي الحاجات اللي الموضوع والدك ده.
كتبها جزاك الله عليه رحمة خيراً.
الله بقول- الحاجات اللي والدك كتبها حضرتك سامعة؟ طيب نتم إن شاء الله ونعرض لهذا السؤال بمشيئة الله عز وجل تكلمنا عن اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت اتفضل.
عايزة أسأل حضرتك في مسألة في المواريث اتفضلي آه، حضرتك والدي آه، طلع على المعاش آه، وهو عنده 60 سنة وأخد مكافأة كبيرة مم.
وهو في حياته آه، آه، جاب لأخويا شقة وجهزها وجاب آه، شقتين تانيين وطلع والدتي آه، عمرة مم.
وحج وجاب لها ذهب لما حاولنا نحسب المواضيع ده لقينا ان هو ايه حوالي اخويا اخد يجي ستين الف جنيه وانا واختي حوالي كل واحد اربعين الف وامي حوالي تلاتين الف مم.
فحضرتك انا مش عارفه بقى هل ده صح في حياته ولا كده غلط مم.
كانه اعطانا الفلوس دي او اعطانا آه، يعني حاجات وزيها ولما حضرتك توفى توفى والدي مم.
آه، كان تارك عربية ب 16000 جنيه مم.
اتوزعت شرعي وت- وفلوس في البنك اتوزعت شرعي ساعة الوفاة مم.
فأنا مش عارفة حضرتك بقى بالنسبة للحاجات اللي أخدناها في حياته هل في صح كده ولا غلط؟
طيب انت حضرتك بالنسبة للشقة دي دي جاب لكل بنت شقة يجوزها فيها يعني لا ما كانتش اتجوزها فيها أخويا اللي اتجوز في الشقة تمام
وجاب له عفش حضرتك لكن احنا لما جينا نتجهز يعني كان الحالة ما ي- يعني بسيطة وأخدنا كل واحد حوالي 3000 جنيه جهاز بس مم.
اما اخويا جا- ما و... و... آه، آه، جهزوا جهاز كامل حوالي ب 60000 ألف جنيه الشقة والجهاز يعني فجاب لكل بنت شقة
فجاب لي كل بنت شقة في حياته مم. يعني بس على حضرتك.
اساس ان هو يعدل في العطيه بين الابناء اه ما اعرفش بقى انا لما سالته حضرتك قبل ما يتوفى قلت له يا والدي يعني ما يهمنيش الفلوس بس يهمني حضرتك تبقى يعني ما تسالش قدام ربنا سبحانه وتعالى قال انا سالت يا بنتي وما تخافيش مم.
مش عارفه بقى طيب يبقى حضرتك ال... ال- طيب بالنسبه لل... لهذا السؤال الاخير اللي بيبدو من السؤال ان الرجل وجد ابناءه غير قادرين على الزواج اللي هو بالنسبه لابنه جاب له الشقه وجهزه ما فيش عنده دخل ولا عنده شقه تزوج به فمن المكافاه اللي اخذها من عمله اشترى لابنه هذه الشقه وجهزها فوجد ان هو لم يعدل بين ابنائه في العطية فاراد ان يعدل بينهم فعمل ايه جاب للبنت دي شقة وجاب لي دي شقة لكن لما ينظر لتمن الشقة دي تمن بتاعت ابنه اكبر والجهاز اللي جابه يبقى تقريبا الشقة بالعفش اللي جابه قد الشقتين اللي جابهم لمين للبنات بعد كده زوجته وداها تعمل عمرة وجاب لها ذهب يعني لم ينسها من ايه من هذا الفضل نقول أيها الإخوة الكرام لو نظرت هتجد ها هنا هذه عطية والأب لم يستطع أن يتخلى عن ولده إن هو عنده ولد واحد والبنات جاب لهم وادالهم وسوى بينهم وبين الابن يعني أعطى للابن تقريبا ضعف الإيه؟ البنتين لكن المشكلة بتدق وتكون يعني تحتاج إلى وقفات حاسمة لما يكون التصرف هدفه تهريب التركة وخاصة إذا ابتلى المولى سبحانه الإنسان فحرمه من الذكور وهذه نعمة من الله عز وجل ورزق من الله أن الإنسان يعطى ذكور أو يعطى إناث أو ذكورا وإناثا فهذا كله رزق من الله عز وجل ينبغي أن نحمد المولى سبحانه وتعالى عليه حتى إن ربنا عز وجل حينما يقول ويجعل من يشاء عقيما فهذا ابتلاء من الله عز وجل ينبغي أن يصبر عليه ولكن حينما يرزق الولد الر- الرجل بالبنات فقط فها هنا المرأة والبنات لن يستغرقوا التركة إن كان لي أخ إن كان لي عم ابن عم هيأخذ باقي التركة فها هنا تبدأ التصرفات التي تقصي باقي الورثة عدا البنات والزوجات عن الميراث يعني الر- السؤال اللي قبل ذلك الأخت الكريمة السائلة للرجل عليه رحمة الله كان عنده أربع بنات طب النهاردة كتب لبناته طب هذه الكتابة عبارة عن إيه ده إذا كان أصحاب الشأن نفسهم ما يعرفوش يعني ممكن يكونوا صغيرين لا يملكون مالا للشراء وهو لم يكتبها هبة وإنما كتبها بيعا وشراء بينه وبين بناته ولم يحدث بيع ولم يحدث شراء والحقيقة إن كثير ممن يتعرض للفتية يقول أن التركة ما خلفه الميت من أموال كانت مملوكة له حال حياته يعني بمعنى أن كل ما أخرجه من ذمته حال حياته ليس من التركة يعني لو ذهبت تسأله الرجل كتب البيت لبناته يقول لك ده بره التركة طب كتب الأرض لبناته بره التركة أمال التركة عبارة عن إيه التركة عبارة عن المال الظاهر الذي على ذمة هذا الرجل لكن أرى أن هذا فيه نوع من القصور هذا يفتح باب الاحتيال على شرع الله عز وجل أقول وإذا أين تأثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري هذا الحديث قال أهل العلم هو رأس في أمور عديدة فهو رأس بالنسبة لمن يبتدع حجة على من ابتدع في دين الله عز وجل فبدعته مردوطة عليه غير مقبولة وأيضا أيها الأخ الكريم في مجال العقود والمعاملات إذا كانت المعاملة غير مشروعة احتيالا على شرع الله عز وجل لا ترتب أثرا وتكون ردا على صاحبها كهذا الذي يكتب لبناته ولم يقبض ثمنا طب العقد مكتوب في النقابة الثمن ولكن الحقيقة غير ذلك وما ذلك إلا لإصاء لإساءة الظن بربه عز وجل لا يرضى أن ينتقل المال إلى أخواته وإلى إخوته لماذا يريد أن يستأثر بالتركة لبنات أنا تعبت وشقيت وسافرت واتغربت وعملت وأخويا ياخد على الجاهز ومراته تقعد تتكلم ده ما كانش بيسأل عليك ولا بيتصل عليك وما يجيلكش غير لما يكون عايز حاجة سبحان الله ويغفلون عن حكمة لله عز وجل بالنسبة للميراث الميراث إذا نظرت إليه تجد أن رب العزة سبحانه جعله سببا لانتقال الأموال بين الناس في المجتمع هذا الرجل يرث من امرأته وأبناؤه يرثون منه ثم بعد ذلك يرث الأبناء من الأب وتتقسم الثورة الثروة وتتفتت بين الأبناء ثم يتزوج هذا الابن من امرأة من أسرة لا تمت إليه بصلة ثم يموت عنها فترث فيه ويرث الأبناء وربما انتقل المال إلى أبيها بعد أن ماتت وسيلة لتداول الثروة في المجتمعات والثروات تتفتت حينما تقسم بين الورثة وهذه من حكم الله عز وجل لسنا كالفراعنة الذين ورد أنهم كانوا يورثون الابن الأكبر فقط الثروة تظل كاملة تنتقل من الأب إلى الابن الأكبر طب وباقي الورثة لا يأخذون شيئا أما في الإسلام وهذه من رحمة الله عز وجل ومن حكم الله البالغة تتم قسمة الأموال بين الورثة وهذا الأخ يأخذ من كد أخيه ومن عمله الذي عاش في غربة سنين عديدة ثم يأتي أخوه وهو ها هنا فيأخذ من ماله فإذا به وقد وسع الله له بعد فقر هل تعلم ربما كان ذلك رزقا لأبنائه وهذه المرأة تأخذ من أخيها وهذا يأخذ من أخته وهكذا لكن النظرة القاصرة للإنسان يريد أن يحجب إخوته وأخواته عن هذه التركة فلا يرثه يوم يبدأ مرة أخرى يحتال على شرع الله عز وجل كيف عن طريق بعض المقاصد وبعض الأساليب التي يلجأ إليها مقصد الاحتيال على شرع الله الأسلوب الذي يستخدمه يلجأ إلى الكذب هو العقد اللي أنا أكتبه وأكتب فيه إن أنا قبضت هذا الثمن والبيع تم نظير ثمن مئة ألف جنيه دفعت بأكملها بمجلس العقد طب أنا كنت دفعت حاجة ولا قبضت حاجة ولا عدا ونقدا لم يحدث هذا الأمر فهذا احتيال على شرع الله عز وجل ما ينبغي أن يكون لذلك أنا لا أقول بأن الترك ما خلفه الميت إذا كان هناك احتيال على شرع الله عز وجل وإنما أقول احتياله رد عليه الاحتيال مردود على صاحبه وإنما ينبغي أن يعاد تقسيم التركة وفقا لشرع الله عز وجل كما أمر ربنا سبحانه وتعالى وفي ذلك إبراء لذمة الميت عسى الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عن هذه الزلة التي تردى فيها والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت السؤال اللي بيقول ان ابوها عليه رحمة الله مات وترك اربع بنات والزوجة والام احنا عندنا الزوجة لها الثمن والام لها السدس يبقى الثمن للزوجة والسدس للام طب الاربع بنات ليهم ايه ليهم التلتين طب لو جعلنا المسألة من 24 يبقى الاربع بنات بياخدوا 16 على 24 اللي هو التلتين الزوجة بتاخد التمن اللي هو 3 على 24 يبقى 16 و3 19 طب الأم بتاخد ايه بتاخد السدس السدس اللي هو 4 على 24 يبقى 19 و4 23 طب الإخوة الذكور والإناث بياخدوا ايه الأخ الذكر يعصب أخته وترث على النصف منه يبقى الإخوة مع الأخوات هيصبحوا عصبة ويرث الرجل ضعف نصيب أخته في الميراث يبقى الواحد على 24 من التركة يقسم على هذا العدد من الإخوة والأخوات وأنا ذكرت قبل كده إن الرجل لا يعصب أخته إلا في أربعة مواطن موطن البنوة الابن وابن الابن والأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب معذرة نتلقى اتصال ثم نتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله
السلام ورحمة الله اتفضل
الو الصوت واضح يا شيخ
أنا سامعك أنا أتكلم وأنا سامعك اتفضل
آه والله كنت عايز استفسر عن بس عن موضوع كده حصل معايا آه كنت انا ابويا توفى قبل جد ما يموت يا شيخ أنا سامعك يا أخي اتفضل اتكلم وأنا سامعك إن شاء الله اتفضل
ابويا مات وسابني انا اختي نعم وسيدي ربنا طبعا والدتي كان لها ميراث وجت جت ودخل في النور بتاع ال- جده واشتروا بيه ارض بتاعه كده يعني.
معلش ما سمعتكش أنا جدي بقى في عنده الجزء ثلاث الأخير بنات ده غير ابويا اللي هو توفى وليه اخ شقيق وليه اولاد اخ شقيق
معلش الجزء ده آه، كيف تتوزع التركه ممكن الجزء الأخير تعيده بعد إذنك
هو
أنا سمعت والدك مات وجدك الله يرحمه عايش مش كده اه وسابك أنت وأختك
ايوه يا شيخ طيب وبعد كده
ليه اخ شقيق مين عايش.
اللي مين اللي ليه أخ وليه شقيق
سيدي جدك اه وليه آه، اخت وليه اخت وليه اولاد اخ شقق اه
طيب كيف تتوزع التركه عاد؟
يعني دلوقتي جدك لما مات سايبك انت واختك اه جدي لما مات دلوقتي انا واختي نر- نرث في ال- في التركه دي ولا يبقى في صدمات مع ان بيدعمها في اموال امي انا دخلت في التركه انا بسألك سؤال بس جدك ليه ولاد ولا آه.
ملوش
ليه اولاد اللي هو ابويا إيه ابويا بس اللي مات وهي هذا ثلاث بنات ليه ثلاث بنات يا اللي هم عماتك
ايوه طيب الله يكرمك دقق معاه لان المسألة هتفرق يعني انت دلوقتي نعم.
ع- جدك لما مات ساب ثلاث بنات اللي هم ثلاث عماتك مش نعم.
كده وانت واختك
اي يعني إيه ابن ابن وبنت ابن
نعم مش كده وساب بقى اخوه الشقيق واخته وولاد اخ ليه
نعم طيب حضرتك العمات التلاتة هياخدوا تلتين التركة سامعني ماشي
سامعني ولا لا
ايوه سامعك يا سيدي ولا انت هتيجي عند عماتك مش عايز تسمع ها لا
عمتك هياخدوا ايه لا
هياخدوا التلتين لا سامعك يا سيد طيب وبالنسبة لك انت واختك هتاخدوا التلت الباقي سامعني
طب الاموال بتاعهم يعني اللي دخلت الشركه بس اسمعني بس سيبني من والدتك خليني الاول في جدك دلوقتي الاول
ماشي يبقى انت دلوقتي عمتك هياخدوا كام
ياخدوا التلتين هياخدوا التلتين وانت واختك هتاخدوا التلت ليك ضعف اختك يعني يبدو الاتصال انقطع طيب احنا هنجاوب والاخ الكريم ان شاء الله يتابعنا بامر الله بالنسبة للثلاث بنات اللي هم عمات الاخ السائل طب اتصال اخر معذرة وانتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخي الكريم شيخنا آه، ليا جدي تزوج جدتي سامعنا يا شيخنا طب يعني ما طبيعي ان هو يكون اتجوز جدتك امال هيخلفه قبل- والدك قبل ما ازاي تتزوج أو قبل ما تتزوج جدتي كانت كانت جدتي متزوجه وعندها بنت تمام فلما تزوج جدتي آه، كتب لها كل شيء قبل ما يموت امم كان عنده قطعة أرض وكتبها باسمها تمام فهي آه، خلف منها ولدين وثلاث بنات امم تمام فالجدة آه، ح- هي اللي عايشة الآن وكل شيء باسمها نعم فنقسم الميراث ازاي؟
ميراث مين بقى الميراث كان جدي كاتبه كل شيء لجدتي
تمام فبعد جدتي ما تتوفى يعني او هي عاوزه تو- تورثه الان وهي عايشه ال- جدك مات امتى من فتره طويله سنة كام يعني يعني من خ- 15 سنه كده من 15 سنة اه بس ال- الارض كما هي لا لا زادت ولا نقصت انا معاك الارض كمان بس انت جاي بعد 15 سنة ها أه؟
نعم
طيب يعني يعني انا أنا مش اللي جاي بقى يا شيخنا هم اللي اللي هم الاخوات اللي دلوقتي اللي هم عاوزين ي- يعرفوا ايه الموضوع لان فيهم اخت اللي هي ما انا اللي هي فاهم الشقيقة.
والله يا سيدي فاهم عايز تقول ايه ان بنتها اللي هي اخت ليهم من الام هتورث ايوه مش كده ايوه طبعا وهم برضو مش عايزين ايه هم مختلفين ما انا بقول لك هقول لك ده مال ابونا اه هي ماتت ولا لسه جدتك لا لسه عايشه طب ما يمكن هي تورث في الباقيين ما تقلقش يعني ما انا قلت لهم كده ما انا بقول لك ما تقلقش بس انا عاوزين بس نعرف حكم الشرع لان هم يعني محتارين اه فهي الوقت لا شرعا هي تورث ما احنا بنقول يا اخي الحبيب إح- دي نفس المشكلة انا بتعجب ازاي النهاردة واحد يروح يكتب كتب كل تركته لجدتك ايوه مش كده لانه كان موظف يا شيخنا وكان ما ينفعش يكون موظف وعنده ارض مين اللي قال كده ده الكلام ده زمان بقى كان آه، سمعت انا منهم زمان لا لا ده الكلام ده انت بتقول ايام الاصلاح الزراعي والحاجات دي دي مالها أيوة.
الكلام ده في الخمسينات ايوه ايوه يا شيخ يعني الارض كانت ارض اصلاح زراعي تقريبا طيب ما هي مش متاخده غصب برضه
الله اعلم مش كده انا ما كنتش عايش بقى يا شيخنا ما خلاص ما انا بقول لك الامر هنا يا اخي الحبيب زي ما بقول لحضرتك كده هيجري على ظاهره ايوه انت معايا معاك يا شيخ التركه اتكتبت وفضلت باسمها واتنقلت الحيازات طبعا مش كده نعم اه يعني ما عادش ينفع كلام في هذا الامر ان شاء الله طب لو يا شيخنا لو هي حابه يعني دلوقتي جدي هو اللي شايل المسؤوليه مم.
لو هي حابه تخلص جدي دلوقتي يعني مثلا والله تتبرع يبقى فضل منها لو هي قسمت التركه جدي. مم.
واقرار منها ان دي تركه جدك مش تركتها وان هي ما دفعتش مقابل ليها ايوه واخد بال حضرتك ما فيش باس خالص يعني خلاص جزاكم الله خير يا شيخنا ربنا تقبل منا يرفع السائر قدرك والأعمال.
ويعزك يا رب بالنسبة لتكملة السؤال الذي آه، سأل عنه الأخ الكريم السائل آه، جده لما مات أبوه مات الأول وبعد كده مات جده فجده لما مات الورثة بتوعه ساب ثلاث بنات اللي هم يبقوا ثلاث عمات للأخ السائل وترك السائل وأخته والجد دوت ليه أخ شقيق وليه أخت شقيقة وليه أولاد أخ مات قبل منه فالأخ بيسأل مين اللي هيرث ومن لا يرث في هذه المسألة عندنا ها هنا الثلاث بنات اللي هم عمات السائل ليهم التلتين يقسم بينهن بالسوية هيفضل تلت التركة الأخ السائل اللي كان بيتصل علينا منذ قليل هيعصب أخته وتصبح عصبة به ويرث سويا تلت التركة الباقي التلت الباقي هيقسم على ثلاث أجزاء له جزءان وجزء لأخته يعني معنى كده إن الباقي هيتقسم على ثلاث سهام هو ياخد سهمين وأخته تاخد سهم واحد فقط للذكر ضعف الأنثى أما بالنسبة للأخ الشقيق فالأخ الشقيق ها هنا محجوب بوجود السائل اللي هو ابن الابن ابن الابن حجب أخ الجد من الميراث وحجب أخته من الميراث لأنها ترث تعصيبا بأخيها اللي هو أخو الجد وحجب أولاد ال- الجد المتوفى حجب أولاد أخيه الأخ الشقيق حجبوه والأخت لأنها صارت عصبة مع بنت الابن وأيضا ابن الابن كل هؤلاء الثلاثة دول بيحجبوا أولاد الأخ من الميراث والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة لتكملة سؤال الأخت الكريمة التي كانت تسأل والتي ذكرنا أن إخوة الأب لهم واحد على 24 من إجمالي التركة يعني لو تخيلت أن التركة ربع مليون جنيه اللي هياخدوه منهم يكون كام واحد على 24 يعني من 240 ألف هياخدهم 10000 جنيه يعني مبلغ برضه مش مبلغ كبير ولا يستحق ان احنا نحتاله على شرع الله عز وجل لو تخيلت حتى ان ان الراجل ترك 2 مليون و400 الف جنيه هياخدوا برضه واحد على 24 الف يعني هياخدوا مبلغ كام هياخدوا 100 الف جنيه من كل هذه التركة فلا يستحق ذلك ولا ملء الارض ذهبا ان نحتال على شرع الله او ان نبدل كلام الله عز وجل ها هنا نجد أيضا أمرا عجيبا فالجدة تتنازل عن السدس وهذا يحدث في كثير من البيوت النهاردة الجدة أول ما ابنها يموت آه، تحزن وطبعا ده أمر فطري طبيعي أنها تحزن لوفاة ابنها أو بنتها لكن الأمر العجيب إن الجدة تقسم بالله عز وجل وأنها لا تريد شيئا من التركة وأن مصيبتها في ابنها أو في ابنتها أشد من مال الدنيا بأسره وأعجبها هنا ومصيبة البنات في أبيهن أليست بمصيبة كبيرة فلماذا ورثنا فيه يعني هم البنات كانوا فرحانين بموت أبوهم والجدة هي اللي حزينة عشان خاطر موت آه، ابنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الزوج من المرأة لبمكان في غزوة أحد لما بشرت المرأة بمقتل أبيها فاسترجعت وصبرت بمقتل أخيها فاسترجعت ولما بشرت بمقتل زوجها شهيدا في سبيل الله والولت إن الزوج الرجل من المرأة لبمكان والمرأة لا تعتد على أحد كعدتها على زوجها أربعة أشهر وعشرة ولا تعتد حتى على أبيها فوق ثلاثة أيام سبحان الله ورغم ذلك فقد ورثت الزوجة في زوجها إذا لو كان أمر الحزن أن الإنسان يترك الميراث لا يرث يبقى أولى البنات مصيبتهم في أبيهم أكبر ما يورثوش الزوجة مصيبتها في زوجها مصيبتها في زوجها كبيرة يبقى أولى أنها لا ترث لأن الزوجة لصيقة بزوجها الأم ربما بعد ما ربت وكبر الابن وتزوج وأنجب الصلة بتقل وتصبح على فترات بعيدة يبقى لو أمر المحبة القلبية كان سببا لعدم الإرث لكان البنات أولى بذلك فلا ينبغي أن يستغل هذا الأمر وهذا الطيش والخفة عند الأم لكي تحرم من الميراث في ابنها فطبعا أن تتنازل عن السدس هذا غير جائز وإنما هذا يتعلق بحق لأبنائها لأن اللي هترثه الأخت الكريمة السائلة بتقول تقريبا هيكون زي ميراث بنت من البنات هذا ينبغي أن يؤول بعد موتها إلى أبنائها هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه وأيضا بالنسبة للأم فهي تريد ثمن أو الثمن من القدر الذي كتبه الأب لبناته وهذا أكبر دليل على أنها لا تعترف بهذه الكتابة وتعلم أن هذه الكتابة لا تمت إلى الحقيقة بصلة فإذا كان الأمر كذلك من الزوجة والبنات يعطونها فلماذا لم يعطون أعمامهم وعماتهم ما يستحقون في تركة أبيهم فهذه نصيحة أوجهها إلى السائلة الكريمة أن ترد الحق إلى نصابه الصحيح وأسأل الله أن يعفو عن أبيها وعنا وعن موتى المسلمين وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل ونكتفي بهذا القدر ونتم ما بدأناه بأمر الله عز وجل في الحلقة القابلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى